أسماؤه الحسنى تجلت في الورى تهتف بها واجعل لقلبك من ضرى إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا أسماؤه الحسنى تجلت في الورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله زي ما قلنا يا جماعة لو أب ادى لابنه سلسلة مفاتيح مفتاح خزنة ومفتاح عربية ومفتاح آه، آه، المخازن بتاعته وبعد كده الابن جه لأبوه قال له أنا أنا فقير أنا مش لا آكل أنا متبهدل أنا بمشي على رجلي لحد ما بتعب يبقى الابن هو اللي عنده مشكلة الله ادانا سلسلة المفاتيح الله سبحانه وتعالى ادانا مفاتيح الرزق سبحانه وتعالى الله اللي خلق خ... اللي خلق خزائن الرزق ادانا مفاتيح خزائن الله يبقى لما احنا عندنا مشاكل في ارزاقنا في دخلنا في حياتنا يبقى دي مشكلة كبيرة ان احنا مش عارفين نستعمل هذه المفاتيح اتكلمنا لحد دلوقتي عن تسع مفاتيح في الاربع حلقات اللي فاتوا من مفاتيح الرزق النهاردة هنكمل بقى يا اخواني باذن الله هنكمل في مفاتيح الرزق يعني مثل ضرب مثل فاستمعوا لا واحد رايح يحلق شعره عند كوافير رجالي يعني حلاق رجالي فالراجل اللي هو بيحلق له بيقول له مفيش حاجة اسمها ربنا قال له ازاي انت بتقول ايه قال له فين الدليل ان ربنا موجود قال له الناس مش لاقيه تاكل الاسر الفقيره ال- الناس م- مزنوقه في فلوسها مفيش حد دخله مكفيه احتياجات الناس فوق دخلها فالراجل قال له طب خلاص هرد عليك بعد كده فجاله بعد كده قابل واحد شاب بقى شعره بقى في كل حته كده مضروب بالخلاط و... فقام واخده للحلاق قال له ال- الراجل ده عايز يحلق وانت ما بتحلقلوش ليه قال له هو مفيش حلاقين ما عادش في حلاقين في البلد قال له يا عم احنا ماليين البلد اهو بس مفيش حد بيجي لنا قال له كذلك ربنا موجود بس هو مين اللي محتاجه بيروح لربنا اللي محتاجه هيروح على باب ربنا هيلاقي ربنا لوجدوا الله سبحانه وتعالى عايزين بقى المفاتيح دي نتعلم منها ازاي نزود دخلنا ازاي نزود ال life standard بتاعتنا ازاي نزود منسوب الرزق في حياتنا المفتاح الاولاني في حلقة النهاردة احنا في الحلقة الخامسة من مفاتيح الرزق لو عايزين نتكلم 100 حلقة يا جماعة ربنا ادانا مفاتيح كتير قوي قوي هي مقفلة ليه اسأل نفسك ما تسألش ربنا لان ربنا اداها لك وحطها في ايديك المفتاح اللي هنبدأ بيه النهاردة على فكرة انا قاصد ان احنا نبدأ بمفتاح سهل جدا جدا ويناسب الكل ايه هو ده الصدقة اليومية الصدقة اليومية ايوه وانا بقول لك طلع 10 جنيه في اليوم ولا طلع 100 جنيه في اليوم في راجل اعمال بيطلع 90000 جنيه شهريا و- وربنا يزيده في ناس بتعمل ولكن انا بتكلم بقى بالنسبه لنا هنعمل ايه طلع ولو جنيه يوميا ولو جنيه طلع مش المهم هتطلعي لمين مش الم... تقعدش بقى تتحرى لان الصدقه اليوميه مش عايزه زي المفتاح اللي احنا هنقوله بعد كده اللي هو الاستقطاع الشهري اللي هو الصدقه الشهريه اللي هو كفاله اسره شهريا لا الصدقه اليوميه مش محتاجه هذا التحري انت طلع طلع لل... هتلاقي هتقابل بالتاكيد كتير جدا ناس محتاجه يوميا ولو جنيه يوميا ولو عندك صندوق تحط فيه الفكه اللي معاك يوميا وتبقى تطلعها بعد كده كل فتره انما عود نفسك انك يوميا بتطلع حاجه لله سبحانه وتعالى يا جماعه سيدنا علي بن ابي طالب له كلمه خطيره بيقول اذا املقتم املقتم دي ايه زي اللي كانوا بيقتلوا اولادهم زمان خشيه املاق مش لاقي ياكل مش لاقي اللقمه اللي يحطها في بقه اذا املقتم خلاص نشفت بقت ضيقه جدا فتاجروا مع الله بالصدقه يا ابن يا يا علي يا ابن ابي طالب ده انا ده انت بتقول املقت يعني ما عادش معايا حاجه برضه تصدق ولو باي حاجه اذا املقتم فتاجروا مع الله بالصدقه لان الصدقه ربنا بيخلف بها اضعاف مضاعفه عشان كده سيده اسماء بنت ابي بكر النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول لها ايه لا توعي فيوعي الله عليك ما تقفليش الوعاء بتاعك اللي انت حاطه فيه الاكل طلعي ولا توكي فيوكي الله عليك هتقفليها على الناس هتتقفل عليك من فوق ولا تحصي فيحصي الله عليك بدل ما تطلعي لا اما عين القرش على القرش عشان يبقى معايا حاجة في الاخر طلعي ولا تحصي فيحصي الله عليك يعني هتدي للناس ربنا هيديك اصل المتصدق ده كل الدنيا كلها بتحبه الكون كله بيحبه ربنا بيحبه يا ابن ادم انفق انفق عليك انفق التانية دي مجزومة يقين انفق انفق هتصرف على عبادي هتصرف على ارحامك هتصرف على الفقراء هتصرف على المساكين هتصرف على الدين والدعوة الى الله انفق انفق عليك انا اللي بصرف عليك هصرف عليك الملائكة بتحبه الملائكة يوميا بتقول اللهم اعطي منفقا خلفا اخلف عليه يا رب ما ما يخسرش حاجة طلعها ابدا ليك يا رب وما انفقتم من شيء فهو يخلفه فهو ربنا بيقول لك دي عندي انا انا كل حاجة انت بتطلعها مش بتديها في ايد الفقير انها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير عشان كده السيدة عائشة الصدقة اليومية دي كانت تعطر الدرهم الدرهم ده اللي هو حاجة ما تذكرش الدرهم ده دلوقتي زي الجنيه كده يعني زي الجنيه اللي هو الحاجة البسيطة قوي قوي الفكة البسيطة كانت تعطره تعطره ليه لانه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير عشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول آية عظيمة قوي للناس اللي فعلا لو اتعودت على عبادة الصدقة اليومية دي حياتها تختلف انفق عليك قال الله عز وجل سبحان قال الله عز وجل سبحانه وتعالى الله البر يا جماعة شوفوا الآية دي بقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني ده مش راجل بر واحسان ففي ناس مدلها ايد بدلوا ايدها كتير وعايزين برنا يا راجل البر والاحسان فبيقول لهم لن تنالوا البر مني انا بري انا بقى بر مخلوق حتى تفعلوا كذا هيروحوا يعملوه هيروحوا ينفذوا ربنا البر بقى اعظم بر في الوجود بيقول للسائلين واللي مادين ايديهم لن تنالوا البر عايزين الخير اللي عند ربنا عايزين خير الدنيا والاخره حتى تنفقوا مما تحبون يبقى كل ما تدي لعباد الله كل ما ربنا هيديك كل ما هتنفق كل ما ربنا هينفق عليك الحديث العظيم بتاع النبي عليه الصلاه والسلام حديث خطير يا جماعه بيعرفنا عن ايه صدقه وربنا بيحب المتصدق قد ايه بينما رجل يمشي في فلاة واحد ماشي في صحراء ارض يعني المفروض ان الزرع فيها قليل والمطر فيها قليل فاذا بصوت يتكلم لسحابه في السماء لقى في سحابه في السماء وصوت بيقول لها اسق حديقه فلان ركز معايا لان الحديث ده فه اللي يفهمه هيفرح بيه قوي اسق هو سمع صوت بيكلم سحابه بيقول لها اسق حديقه فلان الصوت ده بيؤمر السحابة فسبحان الله بيقول فتنحت السحابة يعني السحابة جاية كده مثلا قامت جاية كده السحابة غيرت اتجاهها فافرغت ماءها في حرة يعني السحابة ما راحتش على الجنينة بتاعت فلان ده ومطرت عليها ما لو مطرت عليها المطر الارض هتتشربه والمطر هيروح خلاص في المياه الجوفية شوفوا السحابة بتنفذ الامر ازاي شوفوا الكون بيتفنن في سقاية هذه الحديقة ازاي السحابة ما بطرتش على الحديقة ده السحابة راحت لحرة حرة يعني ارض مليانة صخور كده وقامت ممطرة كل ميتة عليها الحرة دي بقى الناس كانت كل واحد على ارضه عامل زي شارجة كده يعني فتحة من المية اللي بتتجمع في الحرة دي زي بركة المية كده عامل فتحة بتوصل على ارضه بيقول واذا شارجة يعني فتحة من تلك الشراج في فتحات كتير قوي موصلة على اراضي الناس في فتحة واحدة كل المية دخلت منها من الحرة دي كل المية خرجت فالراجل قاعد يتتبع اشمعنى الشرجة دي والمية دي ما دخلتش غيرنا ليه فالراجل قاعد يتتبع اللي هي المجرى المائية الصغننة خالص الانايه الصغننة فقعد يمشي وراها لقاها معدية من قدام الحديقة بتاعت واحد والراجل واقف قاعد يحول الماء بمسحاته قاعد بقى ايه يدخل المية على الجنينة بتاعته فقال له ما اسمك يا عبد الله قال له لما تسأل عن اسمي اسم فلان قال له سمعت اسمك في السماء يقال لسحابة اسق حديقة فلان الذي هذا ماؤها المية اللي داخلالك دي كانت من سحابة اتقال اسمك في السماء دلوقتي قال له اما انك قلت هذا فاني ساخبرك ما افعل كل ما يطلع الحصاد بتاع الجنينة بتاعتي اتصدق بثلث وقال اول كلمة اتصدق اول كلمة يعني الثلث بتاع ربنا يطلع الاول فلوس ربنا تطلع الاول الصدقه بتاعت ربنا تطلع الاول النذر اللي نذرته لربنا يطلع الاول الزكاه تطلع الاول اتصدق بثلثه يبقى الراجل ده في ماله حق معلوم للسائل والمحروم ثلث ماله ثلث ماله لله وارد على عيالي ثلثه واقوم بقى مخزن في البيت ثلث عشان اكل منه لحد الحصاد اللي بعده وارد على الارض ثلثه والثلث بقى اقوم واخد البذور بتاعته واقوم زارع تاني انت متخيل الراجل ده عمل عمل يا اخوانا اسمه اتنادى في السماء الراجل ده بيطلع صدقة رهيبة الراجل ده مثبت تلت ماله لله الراجل ده مثبت نسبة كبيرة من ارباحه ومن ماله لله تقدر تعملها تقدر تعمليها تقدر تعملها تقدر تعمل ال- الوضع ده الكل هيقول آه، بس اصل انا عندي مسؤوليات عندي 3 4 عيال ونفسي اركب عربيه هجيب عربيه بالقسط ويبقى في قسط شهري عليا و- وايجار الشقه والفواتير الشهريه و... و... و... تقدر تعملها الراجل ده كان محتاج برضه يا جماعه وتفتكر ان الراجل ده كان بيطلع اللي فائض هو ما كانش بيفكر في احتياجه غير لما يدخل طلع لربنا الاول اتصدق بالثلث يبقى ده المفتاح الاول من مفاتيح الرزق اللي احنا اتكلمنا عنها الصدقه اليوميه الصدقة اليومية وتثبيت نسبة من مالك من مالك كله كده دخل المال ده فيه نسبة لربنا كده حاجة طالعة للفقراء للمساكين للأرحام للقرايب للدعوة إلى الله مش مهم طلعها في ايه هي كله لربنا سبحانه وتعالى المفتاح التاني في الحلقة بتاعتنا النهاردة المفتاح التاني الاستقطاع الشهري والاستقطاع الشهري ده انا فصلته عن الصدقه اليوميه ليه الصدقه اليوميه ممكن جنيه ممكن 5 جنيه ممكن 2 جنيه ممكن 10 جنيه كل واحد بقى ودخله في واحد بالنسبه له 30 40 جنيه في اليوم ولا مقصرين معاه حاجه اصلا وواحد بالنسبه له 5 جنيه ده مبلغ محترم جدا ربنا بيعاملك على حسب قلبك وعلى حسب اللي انت بتطلعه ده قد ايه من املاكك انما الاستقطاع الشهري ده لا بقى ده عامل زي حديث اسقى حديقة فلان ده انا مثبت نسبة انا مثبت مثلا يا اما مبلغ مثلا 200 جنيه شهريا 300 50 جنيه يا عم خليهم 40 جنيه معاك خليهم يا عم 2000 3000 جنيه انت كل وقت يا اما مثبت 10% من دخلي 20% من دخلي ده انا بطلعه لله بقى بطلعه لله بروح اشوف اسره فقيره او حد فقير من قرايبي يا سلام يبقى يا بختك ويا بختك لحد السنه الجايه لو انت فعلا بتعمل كده يبقى انا مثبت حاجة لحد انا فعلا عارف ان هو محتاج من خلال جمعية خيرية او انا عارف قرايبي في البلد في, في حد فقير اعرف حد يعني الدنيا سهلة يا جماعة الدنيا سهل انك انت توصل لحاجة زي دي تسأل عن يتيم بيكفل و... ومثلا ابوه مات و... سهل انك توصل لها الاستقطاع الشهري الاستقطاع الشهري ده يعني من الحاجات اللي ربنا يملا لك حياتك بها خير سبحان الله واحدة غنية جدا يعني يعني واحدة من أثرياء الجزيرة العربية يعني دلوقتي في هذه الأيام ومرضت مرض شديد جدا في قلبها وسافرت بره يعني يعني أظن لندن وكانت هتعمل عملية في القلب فخلاص الدكاترة قالوا ان هي حالتها خطر ولازم تدخل بكرة الصبح عملية في القلب بنتها اتصلت بواحدة أنا أعرفها بقى يعني إنسانة من سيدات العمل الخيري بفضل ومنة الله في مصر اتصلت بيها قالت لها أنا هبعت لك شنطة فلوس شنطة مليانة رزم فلوس قالت لها الشنطة دي الليلة قالت لها ماما هتعمل الصبح عملية الشنطة دي تنزلي كل فقير تديله 1000 جنيه مش تديله 100 ولا 50 ولا 200 1000 جنيه باكو ب 1000 جنيه كده في إيده وتطلبي منه انه يدعي لفلانه بالشفاء فبتقول لي الست اللي خدت شنطه الفلوس ونزلت بتقول الناس دعت ليها دعاء بتقول لي الفقير ما كانش مصدق 1000 جنيه الكلام ده كان من كذا سنه يا جماعه يعني ال 1000 جنيه دي كانت فعلا اضرب الوقت في 10 مثلا كانك بتدي للفقير 10000 جنيه من كذا سنه سبحان الله العظيم فبتقول خدت دعاء الست دي بتقول تاني يوم آه، الست بتحكي لي بقى اللي هي سيده العمل الخيري بتقول بنتها بتتصل بيها بتصرخ في التليفون بتقول لها ماما دخلت العمليات الدكاتره قالوا لها انت سليمه ما انتش محتاجه عمليه انت عملت ايه الصدقه يا اخواني الصدقه داووا مرضاكم بالصدقات زودوا ارزاقكم بالصدقات زودوا أرز- ارزاقكم ب- بالصدقه كلمه سيدنا علي بن ابي طالب اذا املقتم فتاجروا مع الله بالصدقه سبحان الله آه، قاعد مع واحد كان بيبني برج لليتامى انا عارفه هذا الرجل هو اللي حكي لي القصه اللي حصلت له دي بنفسه كنت قاعد معاه يعني قاعدين مع بعض بنتكلم كده وكان في الفترة دي بيبني برج كبير جدا لليتامى يعني برج يجي 10 15 دور كده فسبحان الله فانا قاعد معاه قال لي الاسبوع ده يعني انا قاعد معاه مثلا يوم الخميس يعني في نص الاسبوع يعني من يومين قال لي هم لسه بقى كانوا بيبنوا البتاع وبيعلوا اكتر و... وكانوا طلعوا 10 ادوار و11 دور لحد ساعتها وهو بقى في الاسانسير الاسانسير بدأ يشتغل عشان يبدأ يتابع الشغل في الادوار فبيقول وانا في الاسانسير حديد والاسانسير تحت حديد من الدور ال11 حديد مسلح فوق السطح بيقول وقع من الفتحه بتاعه الاسانسير وقع الحديد المسلح ده بيقول وقع على الاسانسير التقل الرهيب عليه الاسانسير قام نازل سقط في ال- في البدروم الاسانسير نزل فطبعا دي حركه نعرف ناس حبايبي يعني يا شلل رباعي نسال الله العافيه يا اما بقى عمليات خطيره يا بيموت يعني حاجه خطيره جدا يعني فبيقول الاسانسير وقع بيقول المشكله بقى كمان الاخطر من كده الاسانسير وهو بيقع على طول لتحت الحديدة اللي بتوزن الاسانسير اللي كل ما ينزل هي تطلع قامت طالعه للدور ال11 وقامت خارجه من المجرى قامت نازله واقعه في الاسانسير بيقول انا واحد واقفين في الاسانسير الحديده نزلت شقت سقف الاسانسير ونزلت ما بيننا بيقول لي الكلام ده من يومين ثلاثه انا واقف قدامك مفيش فيها خدش مفيش فيا خدش ربنا قادر يا اخوانا صنائع المعروف تقي مصارع السوء صنائع المعروف ال- الصدقه ال- ال- ال- العطاء الخيري الاستقطاع الشهري ك- كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم يبقى انت عايز الرزق يزيد دخل الضعيف في حياتك دخل الفقير في حياتك دخل المحتاج في حياتك يبقى المفتاح التاني اللي اتكلمنا عنه النهارده الاستقطاع الشهري ان يبقى في مبلغ ثابت او نسبة ثابتة من دخلك شهريا بتطلعها لله سبحانه وتعالى المفتاح الثالث وده مهم قوي قوي جبر الخواطر جبر الخواطر خدمة الناس انك انت توظف جاهك ومالك وعلاقاتك على فكرة الخدمة بالعلاقات اخطر من الخدمة بالفلوس انت لو جالك شاب فقير هتديله كام هتساعده في جوازه بكام مهما ساعدته انما لو جبت له وظيفة او لو جبت لها هي وظيفة تخيل انت حياة مستقبل شاب بمكالمة في علاقة من علاقاتك في ناس يا جماعة بمكالمة تقدر تغير حياة ناس والله في ناس بامضى تقدر تغير مستقبل ناس باذن الله وحده شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا اختصهم بمنافع العباد في ناس كده ربنا اداها زيادة اداها جاه زيادة اداها مركز وظيفي وترقيات زيادة اداها فلوس زيادة اداها مهارة في الطب او مهارة في حرفة معينة زيادة عن كل اقرانه ان لله عبادا اختصهم بمنافع العباد يبقى ربنا سبحانه وتعالى اداهم كتير بس اداهم كتير ليه لمنافع العباد عشان يدوا مش اداهم عشان سواد عينيهم شوف الكلمة الخطيرة بقى يقرهم فيها ما بذلوها الكلمة دي جبارة يقرهم طول ما انت بتدي للناس طول ما انت بتجبر الخواطر طول ما انت سند للناس طول ما انت بتسند اللي واقع في مشكلة بتسنده في مشكلته طول ما انت بتتوسط عشان تشغل ده وتوظف ده ما هو ربنا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام السيدة خديجة قالت له ايه انك لا تحمل الكل اللي ما عندوش شغل وتكسب المعدوم اللي ما عندوش شغلانة بتشوف له شغلانة وال وال والفقير بتشوف له قعدة شهرية و... دي من صفات الانبياء دي من الصفات اللي اهلت سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لان سيدنا جبريل ينزل له من فوق سبع سماوات عليه الصلاه والسلام يقرهم فيها ما بذلوها فان منعوها اه اتخنقت بقى وقفلت تليفونك وما عنديش وقت ارد على الناس اتخنقت بقى من الناس اللي بتطلب منك خدمات دكتور مشهور واتخنقت من الناس اللي بتستغيث من بيك الساعه 10 و11 و12 بالليل ومحتاجينك في حالات حرجه بحق وحقيقي فان منعوها نزعها منهم وحولها الى غيرهم جبر الخواطر يا اخواني في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او الراحمون يرحمهم الرحمن هتعامل الناس ازاي ربنا يعاملك هتفكها على الناس ربنا يفكها عليك هتفرجها على قرايبك ربنا يفرجها عليك هتوصل الناس ربنا هيوصلك سبحانه وتعالى يبقى ده المفتاح الثالث النهارده المفتاح الرابع بقى اللي احنا هنتكلم عنه النهارده صله الرحم ياه كل الناس عايزه تشغل فلوسها كل الناس نفسها انها تشغل فلوس اعظم مشروع تشغيل اموال هو صله الرحم احسن حد تشغل فلوسك مع شغل فلوسك مع ربنا في صله الرحم ادي لقرايبك ادي لقرايبك الناس دلوقتي كلها محتاجه الناس دلوقتي كلها احتياجاتها اضعاف دخلها الناس دلوقتي كلها مش مكفيه احتياجاتها غير بقى لو حصل بقى حاجه عارضه مرض حاجه الناس كلها مزنوقه اللي عنده ابن مش عارف يجوزه اللي عنده عيل مريض مش عارف يصرف عليه اللي ما عندوش حاجه احتياجات البيت الشهريه نفسها لو عنده 3 4 عيال الدنيا بقت يعني في هذه الايام سبحان الله عقوبات الذنوب بدات تتنزل بصوره كبيره فالناس فعلا محتاجه دلوقتي صله الرحم يا جماعه صله الرحم دي من اعظم اسباب فتح الله عليك في الرزق ومش لازم صله الرحم صله الرحم دي ممكن تكون مكالمه ممكن تكون مكالمه تقوم الوقت تتصل بحد من قرايبك صله طبعا الوالد الاب والام دول من اعظم صله رحم عشان ما ما ننساش والاخ والاخت طبعا بالذات بقى بعد موت الام بقى الاخ والاخت فصله الرحم دي من اعظم اسباب الرزق من اعظم اسباب فتح الله على العبد في الرزق النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث خطير قوي بيقول تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحمكم اعرفوا انسابكم يعني انا عارف اه خالتي و- وعندها ولا ابنين وعمي وعنده ثلاثه طب وبعد كده ما اعرفش حد من قرايبي بقى لا اتعلم واعرف بقى ولاد عمامك وولاد خالاتك و... وقرايبك واعرف بقى الجيل الاول والثاني والثالث اعرف قرايبك تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صله الرحم محبه في الاهل ربنا هيملا قلوب الناس حب ليك اسمع بقى مصرات في المال مصراء ثراء يعني مش مجرد انك انت مش هتحتاج ثراء مصرات في المال تبقى ثري ربنا يبارك في مالك منسأة في الأجل يعني صلة الرحم بتخليك من الأغنياء ازاي مفيش مع ربنا ازاي بقى سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره اللي عايز يعيش منعنش اللي عايز يتبسط ويفرح من سره ان يبسط له في رزقه يبسط يعني ايه يبسط عارف ربنا يبسطك عارف البطانيه لما تبقى م م معموله طبقه على طبقه تبقى قد كده طب بسطتها تاخد السرير كله وتفيض يبسط له في رزقه ربنا يوسع عليك قوي وينسأ له في اثره ربنا يطول عمرك او يبارك لك في عمرك يخلي اليوم يوم الليله ليله الاسبوع اسبوع بدل ما الايام قاعده تعدي مع ما انتش عارف اصلا عادش في بركه في الوقت خالص من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحم شاب من الشباب ودي قصة حقيقية واقعية شاب من الشباب آه، كان بر جدا بأمه وصول جدا لأرحامه وكان فقير فقر معدم كانش لاقي ياكل فلما اتخرج فهو ماشي كده في شارع فلقى مول كبير كده بقى مول بقى انتوا عارفين المولات الجديده والحاجات الرهيبه اللي فيها بيفتح ولقى حته ارض صغننه كده حاجه كده يعني امطار صغيره كده في مكان فيه واخده كذا ناصيه وحتى صاحب المول نفسه مش واخد باله منها فراح لصاحب المول قال له إيه تديني الحته دي اعمل فيها كشك او اعمل فيها حاجه وانا هديك ايجارك و... وانا عندي ظروف كذا وكذا وكذا صعب على الراجل الراجل حس صاحب المول ان ايه يعني كانه ايه ال... يعني دي صدقه بقى عن المشروع ده كله فالراجل اداها له فبدا يفتح كشك بسيط كده معدي مندوب من مندوبات إيه، الشركات العمراء العملاقه عبره القارات فشاف الحته فعجبته قوي فراح لصاحب المول قال له الحته دي جميله انا عايز اخدها منك آه، الراجل استحرم قال له خلاص انا يعني ايه الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه قال له انا يعني خلاص ده شاب غلبان وفقير وانا قلت له مش هينفع ان انا ايه م- يعني اخاف من ربنا ان ربنا يعاقبني في رزقي ولا حاجه ان انا ارجع معاه في كلامي فالمندوب ده بتاع الشركه المالتي ناشونال ده راح للشاب ده وبدا يساومه انه يسيب للشركه بتاعته الحته دي سابها له ب 4 مليون 4 مليون يعني راح اشترى شقة واشترى عربية وبدأ يتاجر وبدأ يشوف مستقبله 4 مليون عشان يتنازل عن المكان ده بس ع- حتى يتنازل عن هذا المكان ربنا ما تقولش مع ربنا ازاي ربنا قادر ربنا مفيش عنده ازاي ربنا ما فيش عنده اسباب ربنا خلق الاسباب عشان تحكمك انت مش عشان تحكمه هو مش عشان تحكم ربنا الاسباب دي بتحكمك انت وربنا بيوريك قدرته في تصريف الامور سبحانه وتعالى عشان كده من احاديث النبي الجميله قوي قوي قوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من اهل بيت يتواصلون الا ولا يحتاجون النبي عليه الصلاه بيقول لك ما فيش حد هيوصل ارحامه وهيحتاج مش هتحصل واحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله والحديث صححه الشيخ الالباني في الترمذي صحيح الترمذي قال له يا رسول الله اذنبت ذنبا عظيما وقعت في مصيبه عملت كبيره من الكبائر والموبقات يا رسول الله اذنبت ذنبا عظيما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ام قال لا امي ماتت قال فهل لك من خاله خالتك بقى دي اللي بعد امك على طول لو الام ماتت دي رقم اتنين في البر قال له فهل لك من خاله قال نعم قال فبرها فبر يعني صله الرحم دي بتطهر صحيفتك من الكبائر بتطهر صحيفتك من المصايب يا اخوانا أ- أ- قرايبي مزعلني قرايبي اعصر على نفسك كيس ليمون يا حبيبي ده صله رحم صله واحد من قبيله خثعم راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال انت الذي تزعم انك رسول الله والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم قال يا رسول الله ما احب الاعمال الى الله قال الايمان بالله قال ثم اي ايه بقى احب عمل الى الله قال صله الرحم تاني عمل في الدين قال ثم ماذا قال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انا لما قرات الحديث ده يا اخواني انا ذهلت ذهلت النبي عليه الصلاه والسلام حاطط صله الرحم قبل الدعوه الى الله النبي عليه الصلاه والسلام يعني الواحد بيرجو ان الدعوه الى الله دي تبقى العمل اللي يلقى الله سبحانه وتعالى بيه صله الرحم قبل الدعوه الى الله ده يعني شوفوا اللي بيشتغلوا دعاء وبيتعبوا في الدعوه ويسافروا وي... وي... صله الرحم قبل الدعوه الى الله انا الحديث ده عجيب سبحان الله العظيم والحديث اللي عجيب جدا حديث النبي عليه الصلاه والسلام انما الدنيا لاربعه نفر النبي بيقول انواع الناس فبيقول رجل اتاه الله مالا وعلما واحد ربنا اداله فلوس واداله علم يعني فاهم دين عارف مراد ربنا ايه فهو يصل فيه رحمه بيصل رحمه بالفلوس دي ويعلم لله في حقه يبقى ايه بيصل رحمه فهذا افضل المنازل يعني الرسول شوف الرسول كان ممكن يقول بقى فهو يقوم الليل الرسول بيقول يصل رحمه ربنا اداك فلوس وانت متدين او انت متدينه ومعاك فلوس صله الرحم على طول ادوا فلوس لقرايبكم اصل هيكسفوني يا عم هيكسفك ايه يا عم يا عم الناس دلوقتي كلها محتاجه وحد يدي لحد فلوس ويقول له لا اصرف على قرايبك اصرفي على ارحامك صلة الرحم من العبادات العظيمة جدا يعني يعني آخر حديث هقوله لكم في صلة الرحم لأن احنا كده شرفنا على الانتهاء آخر حديث وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا لصاحبه اللي هو مداوم عليه اللي هو مستمر على الذنب ده مش راضي يسيبه ولا يفارقه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من عذاب الآخرة والعياذ بالله من قطيعة الرحم والخيانة والكذب قطيعة الرحم دي عقوبة في الدنيا فوراً اللي اللي يتجنى على حد من قرايبه اللي يقاطع حد من قرايبه اللي يكسف حد من قرايبه اللي يصد حد من قرايبه ده, ده اقدر ذنب ربنا بيعجل العقوبه فيه في الدنيا واعجل الطاعه ثوابا شوف الكلمه الجميله كلمه جباره وفي روايه واعجل البر ثوابا يعني اسرع عمل هتعمله ربنا هيديك ثوابه في الدنيا قبل الاخره أع... وان اعجل الطاعه ثوابا وفي روايه وان اعجل البر ثوابا لصله الرحم حتى ان اهل البيت لا يكونوا فجره شوف النبي عليه الصلاه بيقول ايه اهل البيت مش متدينين خالص فيكثر عددهم وتنمو اموالهم اذا تواصلوا اذا تواصلوا لما يبداوا يتصلوا ببعض ويزوروا بعض ويهادوا بعض ويقفوا مع بعض ويسندوا بعض ربنا يخلي نسائهم تحمل بسهوله وسرعه وكتير ويخلي فلوسهم تكتر وايه اللي حصل سبحان الله العظيم صله الرحم وعجائب صله الرحم ومعجزات صله الرحم عشان كده قلت لكم قلت لكم صله الرحم ده اعظم مشروع تشغيل اموال بتشغل اموالك مع الله سبحانه وتعالى صله الرحم اللي انت بتعمله شوف ربنا هيرجعها لك بارباح شكلها ايه النهارده يا شباب خدنا اربع مفاتيح من سلسله مفاتيح الرزق ومعجزات الرزق اللي ربنا اداها لنا خدنا اربعه خدنا صلاه الرحم دي اللي احنا قفلنا بيها مظبوط وخدنا الصدقه اليوميه طلع يوميا صدقه وخدنا الاستقطاع الشهري اللي هو كفاله اسره فقيره او استقطاع شهري تنفقه في سبيل الله وخدنا الحاجه الرابعه جبر الخواطر ومساعده الناس ومسانده الناس بفلوسك بمركزك بسلطتك باي حاجه يقرهم فيها ما بذلوها اللهم وسع ارزاقنا اللهم اعنا على صله ارحامنا اللهم حبب الى قلوبنا عباده الصدقه ووفقنا في عباده الصدقه اللهم يا ربنا اجعلنا ممن في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اللهم افتح لنا من ابواب طاعتك ما ترضى به عنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير أسماؤه الحسنى تجلت في الورى فاهتف بها واجعل لقلبك من ضرى إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا أسماؤه الحسنى تجلى